الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في رسالة تسالونيكي الأولى إصحاح اتنين في كلمة كما في مفهوم مسيحي ضايع من ناس كتير أنه بيعتبروا أن الخادم ده فئة معينة يعني الحقيقة الإنجيل بيعلمنا أن كل مسيحي خادم كل مسيحي حقيقي لازم يبقى خادم لأن المسيح نفسه مثلنا الأعلى قال ما جئت لأخدم بل لأخدم وطبعا الخدمة مش معناها وعظ ولا تعليم ولا كلام لا الخدمة يعني خدمة حب تعب إذا خدتها بالمعنى ده هتلاقي إنه ما ينفعش ما تخدمش لو أنت مسيحي لأنك لو عايش لنفسك تبقى ما فهمتش خالص يعني إيه المسيح مات عشانك ويعني إيه السما مستنياك و... يبقى مش فاهم حاجة أو مش عارف حاجات كتير في النص بتاع تسالونيكي الأولى إصحاح 2 أولا تسالونيكي دي أول بلد كتب ليها رسالة بولس الرسول حوالي سنة 52 ميلادي وتسالونيكي دي كانت بلد مضطهدة مجربة من الجماعة الوثنيين واليهود بيعذبوا المسيحيين وبولس ما كانش قادر يروح لهم لأنه أثناء الرحلة دي كان بيبشر في بلد تانية وسمع إن الناس تعبانة متألمة فبعت لهم رسالة تعزية وتشجيع وقال لهم أنا فرحان بيكم وبصلي لكم وسامع عن جهاتكم وما تنسوش إن إحنا بنحبكم قوي لأننا شفنا أيام حلوة معاكم لما كنا وسطيكم وهنا هيحكي عن خدمته ليهم من هنا هيجي الكلام عن خدمته ليهم كنوع من التشجيع والسبورت كأب لولاده المجربين فيقول إيه يقول إننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع الله شاهد ولا طلبنا مجدا من الناس كل دي صفات الخدمة إن الواحد ما يكونش بيتملق اللي قصاده ما يكونش عنده علة طمع في الخدمة ملوش طلب في مجد الناس يعني مش كل اللي يهمه ان الناس تقول شاطر ولا يتسقف له لا منكم ولا من غيركم مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها ده المعنى اللي عاوزين ناخده بقى احنا هناخد في المحاضرة الصغيرة دي الخادم كما يعني ايه أوصاف الخادم الخادم اتوصف في الكتاب أوصاف كتير قوي أو اتشبه بتشبيهات كتيرة تقرب لينا صورة الخادم ايه الخادم المثالي في نظر المسيح له أوصاف كتيرة أول وصف يجي لنا هو إنه زي المرضعة مع إن اللي بيقول الكلام ده بولس بولس ده بتول راجل كبير لا كان أم ولا كان زوج حتى إنما هو عاوز يوصل معنى معين فأول معنى هيهمنا إن الخادم زي المرضعة بعدها بكم سطر يقول كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده يبقى النص ده ادانا كمتين أو مثلين مثل المرضعة ومثل الأب تعالوا نشوفوا مثل المرضعة الخادم كالمرضعة ازاي طبعا الأم اللي بترضع أول معنى واضح وصريح فيها هو حتة الحنان لازم تبقى حنينة ألف به في عملية الرضاعة والحنية كأنك لما تخدم الناس خليك حنين على الناس لأن الناس غلبانة الناس تعبانة مشاكل وهموم وحتى الخاطي اللي فيهم البعيد عن ربنا ما هو مش سعيد ما هو مذلول في خطيته ما هو تعبان في حياته خليك حنين زي المرضعة للرضيع شوف كم خادم فينا بيبص على المخدوم كرضيع مش حتى كطفل رضيع لا حول له ولا قوة فانت بتطبطب عليه وبتحن عليه لان هو ملوش حيل ملوش قوة يعمل حاجة مع الحنان في رفق رفق ترفق المحبة تترفق لأنه الإنسان الخادم الناشف بيخسر ناس كتير وبيطفش ناس كتير إنما الخادم لازم يكون رفيق بالناس لأن ربنا يسوع كده طبعا أي كلمة بنقولها دلوقتي تلاقوها تركب مينلي على ربنا يسوع أكتر مثل أعلى في أي خدمة كمان المرضعة تلاحظوا انه اولويتها ايه الرضاعة يعني الام اللي بترضع وراها كزوجة جوزها وراها بيتها وراها طبيخ وراها توضيب إنما كل ده يتركن بما فيهم الزوج طبعا بدل البيبي عاوز يرضع لأن الرضاعة هنا أولوية الخادم اللي يحب ربنا فعلا هيبقى المخدوم بالنسبة له أولوية أهم حاجة أكتر من حاله هو وأكتر من مشاكله وأكتر من طموحاته لأنه اللي قدامه ده أغلى عنده من نفسه وأغلى عنده من حاجات كتير قوي وربنا يسوع له المجد كان كده معش لنفسه أبدا لم يكن له أين يسند رأسه كان عايش لحسابنا احنا إنما ما شفناش المسيح كان بيعمل حاجة لنفسه أبدا لكن دايما مخه فينا تفكيره فينا تعبه لينا زي المرضعة لأولادها فتلاقي أولوية المرضعة هي الطفل الرضيع نقطة كمان في المرضعة دايما يقولوا للأم اللي بترضع كلي كويس مش كده عشان الطفل يتغذ ولما تقول ماليش نفس يقول لها ما هو مش ليكي مش مهم يبقى لك نفس لازم تاكلي ليه عشان في طفل بيرضع بمعنى ايه حتى وهي بتاكل بتاكل لحساب الطفل معناته ايه الكلام ده الخادم فينا ما كانش يتملي ولاده هيطلعوا انيميا هيطلع عندهم انيميا لانه اللبن اللي هيطلع منه مغشوش ضعيف إن كان يتغذى غذاء روحي كويس هيدي ولاده غذاء قوي فإذا على قد ما أنت تبقى مليان على قد ما هتدي لأولادك غذاء قوي اللي بيقرأ الإنجيل كتير هيفيد ولاده اللي بيصلي كتير هيفيد ولاده اللي بيتناول كتير هيفيد ولاده اللي بيقعد خلوة كتير هيفيد ولاده اللي بيلقط كده على الماشي أبانا الذي هتبقى صحته وحشه واللبن بتاعه ضعيف بمعنى عطائه لأولاده حتى بالجسد أو لكل الناس اللي حواليه عطاء ضعيف تأثيره ضعيف الفايدة اللي طالعة منه ضعيفة أوي يبقى مثل المرضعة علمنا كذا حاجة اللي عاوز يخدم لازم يبقى حنين على الناس وطويل البال ورفيق ولازم يبقى شوية شوية يرتب خدمته أولوية يعني يحس إن حاجة غالية إنه يخدم نفوس لأن النفوس دي أطفال الله واخدين بالكم كان في أسقف يعتقد أغسطينوس لما كان يمضي على أي ورقة يقول خدام عيال الله يكتب كده خدام عيال ربنا فاهمين ازاي؟ يعني هو مش بيكتب أس حتى أسقف هو بيفكر نفسه أنا مجرد خدام لولاد ربنا حاجة كبيرة قوي والغذاء ينبهنا انك كل ما تاكل روحيا كل ما تدي روحيا اكتر تاني مثل علمه لنا بولس الخادم كالأب في حاجات قريبة لنفس الفكر الخادم لازم يبقى أب مش بس أب كاهن لا هو كل من يخدم بيبقى أب جزئيا الأبوة مش حاجة جسدية الأبوة نعمة إلهية الأبوة عطية سماوية يعني المسيح له المجد نازفة الدم لما لمسته وكانت خجلانة جدا وقال مين لمسني وجت وتلاقيها سنها كبير قال لها ثقي يا ابنة مع أن ربنا يسوع كان 33 سنة إنما قال لها ثقي يا ابنة لقاها مرعوبة وخايفة منه إيمانك شفاك لكن كل أبوة هو طبعا مش متجوز ومش مخلف لكن الأبوة اللي في المسيح بتتنقل لنا بالروح القدس ده ممكن يبقى شاب فيكم عشرين سنة كل أبوة الأبوة بمعنى الحب والاهتمام والرعاية دي بتيجي في قلب الخادم أب أو أم كل ما يقرب من ربنا ويخدم الأب كمان قال عنها بولس لو رجعنا للنص اللي فات يقول إيه كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم ونشهدكم نشجعكم يعني الأب دور أساسي ليه قوي التشجيع الخادم ينجح قوي لو بيشجع أولاده كأب لأولاده فبولس بيقول إحنا كنا بنشجعكم انتوا كنتوا مبتدئين كنا دايما نقول لكم هيجي منكم هتبقوا شاطرين بقوا قديسين وطلع منهم شهداء بسبب تشجيع هذا الأب ثالث نقطة في الأب المسؤولية أي أب يحمل مسؤولية وأي خادم يحمل مسؤولية والخادم غير المسؤول ما يستاهلش يبقى خادم الواحد بيفرح قوي لما يجي لي خادم منزعج عنده مشكلة في البيت اللي بيخدم فيه أو على شاب منحرف أو تيجي خادمة بتبكي لأن عندها بنت هتضيع في خدمتها أنا على قد ما بنف... يعني بتعاطف معاهم على قد ما بفرح بإحساس المسؤولية ما فيش أي علاقة جسدية دول طبقة ودول طبقة دول بلد ودول بلد إنما لأنها خدت المسؤولية فحس مسؤولية مش هتقف قدام ربنا تقول له البنت دي ضاعت إحساس حلو إحساس المسؤولية يفرح ربنا كأب مسؤول مش ممكن ينسى أولاده الخادم كالأب كمان قدوة كل طفل بيبص على أبوه من غير ما يحس كل الأطفال كده الأب والأم يعني اما كنتش كخادم تبقى قدوة قدام ولادك مهما قلت كلامك ملوش قيمة انما قبل ما تقول لهم ما تكذبوش اوعى تكذب قبل ما تقول لهم صلوا لازم تصلي قبل ما تقول لهم حبوا الناس لازم يشوفوك بتحب الناس القدوة أقوى جدا من الكلام قاعدة تربوية وتمشي معانا في الخدمة الخادم اللي داخل للناس مش بيصلي مش ممكن هيخليهم يصلوا لكن الخادم اللي بيحب الصلاة هيشربوها منه من غير ما يحس لأنها هيبقى قدوة نشوف كمان الخادم ممكن يبقى إيه تاني الخادم أيضا يقول بولس الرسول في رسالة تيموساوس الثانية دي بقى آخر رسالة احنا خدنا أول رسالة كتبها ناخد حتة من آخر رسالة كتبها تيموساوس الثانية اتنين يقول اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح هنا تشبيه الجندي وبعد كده يقول ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنته وأيضا في تشبيه ثالث أهو إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا هنشرحها دي دي مقصود بها الرياضي تشبيه ثالث في نفس الباراجراف يجب أن الحراث بالسه مش بالسين الذي يتعب يشترك هو أولا في الأسمار افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء تعالوا نفهم هو قال إيه هنا الخادم له ثلاث تشبيهات أول تشبيه الخادم كجندي يبقى خدنا الخادم كمرضعة أخدنا الخادم كأب ناخد الخادم كجندي يعلمنا إيه المثل ده ده بولس بيقول لتيموساوس خليك عسكري طب تيموساوس ده راجل أسقف ملوش دعوة بالعسكرية أولا أول معنى في الجندية الطاعة العسكري لازم يقول حاضر تمام يا فندم في الخدمة كده في طاعة عمياء لكلمة المسيح كما أمر الرب ده شعار أي خادم ربنا قال كده فالخادم عنده طاعة عمياء لكلمة ربنا لما كانش مطيع هيبقى زي العسكري المشاغب اللي مش بيقول حاضر ده مصيره سجن حربي مصيره مش هيكمل طبعا فالجندي أول ميزة فيه الطاعة للقيادة والقيادة بتاعتنا زي ما عبر عنها بولس في النص وقال جندي صالح ليسوع المسيح القائد الأعلى للقوات الروحية ربنا يسوع نفسه فأنت بتقول زي بولس يا رب ماذا تريد أن أفعل ده, ده دورك كعسكري ده في حياتك وفي حياة الناس يعني وانت كبتخدم تقول له يا رب عاوز مني ايه في حياتك وتقول حاضر وعاوز مني ايه بالنسبة للناس دول وبرضه هتقول حاضر ممكن يقول لك شد شوية عليهم حاضر يا رب ممكن يقول لك طبطب عليهم حاضر يا رب اللي انت عاوزه مهم ان هم يوصلوا السماء الخادم كجندي مفيش عسكري من غير سلاح يبقى بتنبهنا ان مفيش خادم من غير سلاح انت لو خادم ايه سلاحك اولا وقبل كل شيء كلمة ربنا سيف الروح الذي هو كلمة الله تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار يعني إيه امسك الإنجيل كويس لما الواحد يحفظ ويهتم بكلمة ربنا بيتاجر بيها صح بيحارب بيها صح إنما لو واحد مش عارف ربنا قال إيه وعاوز إيه هيعلم الناس إيه هيقول للناس إيه هيعيش إزاي وهيبصوا عليه في إيه مهم جدا ان العسكري يكون معاه سلاح ومهم جدا الخادم يكون ماسك في الانجيل كويس والاسلحه دي قصه طويله تلاقوها في افسس السته بولس قعد يوصفها بالتفصيل الشخص المسيحي الصح من راسه لرجليه يقول لك لابس خوذة اسمها خوذة الصلا- ال- ال- الخلاص وعنده درع اسمه درع البر وعنده ترس اسمه ترس الإيمان وعنده حذاء اسمه حذاء الإنجيل وعنده سيف في إيده اسمه سيف الروح الذي هو كلمة الله وعنده منطقة اسمها منطقة الحق يعني الفضائل والصلوات والكلمة ربنا هي دي سلاحك البر سلاحك فكر الخلاص اللي عاوز تديه للناس سلاحك فانت بتخدم عاوز توصل ده كله الخادم كجندي هنا جت في الآية اشترك في احتمال المشقات كجندي اللي جاي يخدم مش جاي يتفسح والحقيقة أنا في الأول خالص في خدمة العشوائيات كنت يعني أقول لكم حاجة بس ما تقولوش لحد كنت بتكسف وأنا بطلب من حد يخدم يعني ببقى حاسس إنه ناس كلها محترمة هتنزل في الزرايب والزبالة والحواري و... فكنت يعني أحس إن أنا مكسوف وأنا بقول لهم ما تيجوا تخدموا معانا يعني كأني بقول لهم ما تيجوا تتبهدلوا يعني بعد كده بقيت أقولها بالفم ال- المليان لما لقيت الفيدباك من الناس الناس الراقية المحترمة دي كلها تجد سعادة غريبة وهي بتتبهدل في الخدمة سر سر فرح وهم راجعين من الخدمة مع البهدلة والعرق و... عندنا خادمة مرة وقعت في المجارب في حتة من الحتت أنا بقى بعد كده قابلتها وكنت خايف جدا هقول لها إيه دي دي لغاية آه، يعني فأنا قلت دي هتديني كلمتين في عظمي لقيتها سعيدة سعادة واخدين بالكم ومبسوطة جدا وتقول لي صدقني ده أحلى يوم خدمة خدمته في سر في الموضوع إن المشقات واحتمالها بهجة للخادم ثروة للخادم إنه تعب التعب ده هو اللي يقعد له قدام ربنا سيبكوا بقى من الكلام والوعظ والكلام ده كله ما قيمته قليلة إنما كم تعبت دي هتوزن عند ربنا كتير قوي لأن هو ربنا قال كده قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي لما يوعظ ويعمل معجزات دي سهلة إنما يتعب دي بقى توزن عند ربنا كتير قوي الخادم كجندي قدامه هدف واضح العسكري بيحارب والخادم بيحارب بيحارب ايه بيحارب مملكة الشر هو بيشد والناحية التانية الشيطان بيشد بيشد الشاب ده يا يجيبه للملكوت يا الشيطان خده جهنم بيشد البيت ده يا البيت ده عرف ربنا يا البيت ده ضاع فهو بيحارب الخدمة عندنا معركة مستمر مع عدو الخير مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الشياطين طب هتقولي واحنا قد الكلام ده وانت لوحدك قوته في الضعف تكمل تبقى الواحد تعبان وحالته حال وما يعرفش كلمتين على بعض وتفاجأ انك انت ربنا بيشتغل بيك وبيعمل بيك حاجات حلوة وبتجيب ناس الله ما هي حرب طب ومال بس ربنا شغال فيها تاني تشبيه قاله هنا معلمنا بولس الخادم كرياضي كلمة يجاهد هنا اللي جت في تيموساوس الثانية اتنين تبان في كلمة يجاهد قانونيا في الترجمة يقولوا يلعبها صح يجاهد قانونيا معناها بالبلدي بيلعبها صح لأنه كلمة يجاهد مش معناها حرب هنا معناها بيتدرب تدريب رياضية بولس يبدو كان رياضي في وقت ما وال- ويبدو انه كان بيت- يعني مغرم ببعض الاولمبيات وكده الحاجات دي مشهوره في- من ايامهم اليونان وروما وكده فكان بيستخدم تشبيه الرياضي اكتر من مره فاول حاجه تميز الرياضي احنا هناخد الوجه الشبه بقى انه الخادم زي الرياضي دايما باصص على الكاس اللي بيلعب دايما باصص على الاكليل ودي هتبان في آية قالها في آيتين كده أحب أقوله لكم في آية في تيموساوس الأولى أربعة تقول أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك روض دي رياضة روض نفسك للتقوى لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل أما الرياضة الروحية اللي هي التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة يعني ايه يعني زي ما الرياضة الجسدية مفيدة بالأولى الرياضة الروحية أفيد لأن مش هتديك بس يومين حلوين في الدنيا تديك حياة أبدية خليك رياضي صح آية تاني تقول ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحد يأخذ الجائزة الجعالة يعني الجائزة اركضوا لكي تنالوا اركضوا يعني اجروا وتنالوا يعني تكسبوا وكل من يجاهد نفس الكلمة اللي جت في تيموثاوس الثانية اتنين اللي هي يجاهد يعني يلعبها صح يضبط نفسه في كل شيء فعلا تلاقي الرياضي الشاطر المحترف ياكل بحساب وينام بحساب بمواعيد وعنده تدريب في مواعيد والدنيا كلها ماشية بالمسطر الرياضي الصح الخادم الصح كده الخادم الصح مش سايب الدنيا بالظروف لا كل حاجة ليها نظام الإجبية ليها نظام الإنجيل له نظام التناول له نظام القرايات ليها نظام العلاقات بالناس ليها حدود ليه يضبط نفسه في كل شيء أولئك يأخذوا إكليلا يفنى أما نحن فإكليلا لا يفنى يعني في الآخر لا يأخذ منهم كاس ذهب حتى إيه يعني قيمته إحنا بقى لنا إكليل مش يفنى أما نحن فإكليلا لا يفنى إذا أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء يعني بيقول ده دخل في ملاكمة كمان كذا مثل الرياضي مثل الجري ومثل الملاكمة قال لهم أنا بضرب بس مش بضرب هوا أنا بلعب مصارعة أو ملاكمة مع الشيطان بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة يبقى الخادم اللي زي الرياضي أولا في إكليل واضح نمرة اتنين في جهاد قانوني يعني في نظام في حياته في برنامج بيمشي صح مش بيألف كلام ويعلمه مش بيقول أي حاجة في قانون بيمشي عليه في أب اعتراف في إيمان كنيسة بيقدمه في حماس وغيرة طبعا أي رياضي يلعب من غير حماس يخسر لما كانش مليان باشن كده وحماس و... ده ما يغلبش أبدا الرياضي كمان تدريب مستمر مفيش رياضي يقدر يقعد أسبوع ياخد أجازة من التدريب ومفيش حاجة اسمها كده وإلا عضلاته تقف فما عندناش وقت في الخدمة اسمها راح يقولوا مرة في اسكندرية وقت أبونا بشوي كان معرفش القصة دي مدى صحتها في باين حد كان طالب أجازات للكهنة ففي مجلس كهنة اسكندرية أبونا بشوي قال لهم يعني إيه كاهن ياخد أجازة مش فاهمها وقف يقول لهم كده يعني إيه أجازة هو الخدمة دي وظيفة يعني هو عاوز يقول انه بمعنى ايه الاجازة ما هو الخدمة دي الحياة كلها عشان كده اعرف كهنة يعني كهن مرة اعرفه يجي من انجلترا واخد عيلته يتفسح بيها في في بلد من البلاد وبعدين يلاقوه عامل اجتماعات في الاوتيل ولامم كل العمال يقعد معاهم يعمل لهم درس كتاب وعلى البحر يلاقي شوية أجانب يقعد معاهم يعمل لهم Bible study ما في الله يا عم أنت واخد عيالك تتفسح يومين بس هو الموضوع بالنسبة له أصله تدريب مستمر ما عندوش وقت يضيع والحكاية أصلها مش مفروضة عليه لا هي طالعة من قلبه الخادم كالفلاح مثل كمان للخادم انه فلاح دي بقى مشهورة مثل الزارع وحبة الحنطة وكتير قوي الكتاب ما اتكلم عن الفلاحة الخدمة فلاحة واحنا الحمد لله كلنا كمصريين لينا أصل ايه في الفلاحة والزراعة فاهمين إلى حد كبير من سمات الفلاح مثلا التعب مفيش فلاح يطلع ثمر ما كانش يتعب الأرض عاوزة تعب عاوزة شغل الخدمة كده عاوز تجيب ثمر لازم فيها تعب الخدمة المريحة ما تطلعش ثمر الخدمة المدلعة ما تجيبش خير إنما اللي بيتعب لازم ربنا بيكافئه تاني حاجة تميز الخادم الفلاح الثمر عينك على الثمر انت ايه فرحتك انه يطلع غصن اخضر طب وبعدين ايه فرحتك ان واحد دخل الكنيسة بقاله منظر انما ما لسه ما فيش ثمر الثمر يعني يعني يحصل تغيير في حياته يعني بعد ما كان بيكره الناس بقى يحب الناس بعد ما كانت الخطية شغلاه بقى السما شغلاه حصل ثمر إنما هو مجرد يعني حضر اجتماع خلاص جبت نتيجة لا ده عود أخضر لسه احنا عاوزين ثمر عشان كده ربنا يسوع له المجد كان يقول لهم أنا أقمتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم عشان كده يوحنا المعمدان قال كلمة خوف قال قد وضعت الفأس على أصل الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وفي حتة تاني المسيح له المجد يقول إيه وكل ما يعطي ثمرا ينقيه ليأتي بثمر أكثر موضوع ملوش آخر كان أنب موسى يعلمنا حاجة جميلة يقول إيه الخادم الشاطر يجيب البعيد يخليه تائب والتائب يخليه خادم والخادم يخليه قديس والقديس يخليه شهيد يعني ما بيقفش عند حد يجيب من الشارع شخص ما يعرفش حاجة target الأولاني تائب target التاني خادم target التالت قديس plus or minus يعني بقى بعد كده يمشي على السما بأي طريقة ادي الشغل المظبوط ثمر متكاثر متزايد ينقيه ليأتي بثمر أكثر الخادم الفلاح يغرس ويسقي دي هتيجي برضه في كلام بولس الرسول دلوقتي يعني يقول ايه يقول انا غرست وابولس سقى هو بيتكلم عن الفلاحة هنا تلاقوها في كورنثوس الأولى ثلاثة أنا غرست وأبولس سقى لكن الله كان ينمي إذا الفلاح فاهم كويس قوي إن هو عليه دور محدود إنما النمو ده سر إلهي التغيير ده عطية السماء تفتكروا لو قعدنا نوعظ في الناس مليون سنة حد هيتغير إما كانش ربنا يزق الزقة ما حدش هيتغير مهما غرسنا وسقينا دي عطية دي نعمة من ربنا فبيقول أنا غرست حطيت البذرة وسافر ساب كورنثوس جه أبولس بعد كده ابتدى يسقي قال اللي ورا ده كله ربنا اللي خلاكوا تبقوا ناس حلوين الله كان ينمي ليس الغارس شيئا ولا الساقي ولكن الله الذي ينمي شوفوا الكلمة دي كمان الخادم بقى اللي فاهم صح والغارس والساقي واحد لما كانوا بيقولوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس قال لهم بولس ايه وأبولس ايه هي تفرق هو فلاح بجلبيه انما سر النمو في ربنا الغارس يعمل ايه الساقي يعمل ايه ها كلها شغلانة شبه بعض الغارس والساقي واحد انما القوة والسر كلها فالله الذي ينمي وبعدين يحط المبدأ بقى كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه يلا تقدموا كلكم عشان تتعبوا طلعت الحكاية مش هتتقاس بكلامك تتكلم حلو تتكلم وحش ما تتكلمش برضو ليك أجر لكن أجرك مرتبط بهتتعب قد إيه هتستحمل قد إيه هتضحي قد إيه دي بقى اللي توزن السم إذ نحن عاملان مع الله أنتم فلاحة الله بناء الله الخادم كمان كالفلاح في المثابرة الفلاح مثابر يعني ايه كل يوم يروح وكل يوم يصحى بدري وكل يوم يعزق الارض وكل يوم يسقي ويطول باله شهر واثنين وثلاثة واربعة وفي الاخر يفرح بالصبر عشان كده ربنا يسوع في يوحنا أربعة بعد حوار السامرية ربنا يسوع كان فرحان قوي وهو شايف السامريين طالعين له تتقدمهم السامرية قال لهم بصوا ارفعوا عينيكم كده هو زي الحقول قد ابيضت للحصاد ابيضت الظاهر زي القطن كده انتوا عارفين يجي موسم كده تلاقي الحقل ابيض ليه يعني القطن ابتدى يطلع فابيضت هنا مقصود مقصود بيها ازهرت يعني فبيقول لهم شوفوا انظروا الحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد يعني انت ابتديت في واحد يحط البذره ما يشوفش ثمر معلش بس ربنا مش نازي تعبك وفي واحد يجي يقش على الجاهز وماله برضه له أجره بس ما يفتكرش إن هو صاحب الفضل حكاية جميلة حكاها لنا واحد من الآباء كان ينزل زمان خدمة قروية يضرب مشوار ساعتين يروح قرية وبعدين في الخدمة القروية يروح القرية ما يجيلوش غير ثلاث عيال بالعدد ساعتين كشاب يعني يدي بقى الحكاية والحقيقة الثلاثة أصعب من بعض يقعدوا يدوروا حواليه ويركبوا فوقيه ومش عارف يقول كلمتين على بعض قعد كده بتاع سنة سنتين يضرب المشوار رايح راجع عشان ثلاث عيال وفاتت الأيام ودارت السنين واترسم كاهن وبعد سنوات طويلة واخد رحلة دير أنبا أنطونيوس لقى راهب بيجري وراه يا أبونا يا أبونا يا أبونا قال له أنت مش عارفني قال له لا يا أبونا مش واخد بالي قال له أنا عيل من التلاتة بتوع قرية كذا والاتنين التانيين كهنة ف... فما كانش مصدق نفسه التلات عيال المقاريض اللي طلعوا عينيه دول بس خدوا منه رقات يروح لهم ويجي ويتعب طلعوا في الآخر ثلاثة زي الفل يفرح الزارع والحاصد معا لأن في هذا يصدق القول واحد يزرع وآخر يحصد أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه ساعات تلاقي الحكاية سهلة لا في ناس تعبت قبل منك اوعى تفتكر ان الصدى السهلة دي شطارة منك لا لازم في ناس كتيرة مجهولة خدمت النفوس دي وجهزتها للتوبة الخادم كالبناء البناء بولس قال كده برضه قال كبناء حكيم بيبني مبنى زي مهندس يعني او سوري يبقى عامل لكن يعني فكرة البناء برضه الخادم البنا فكرة التعب أساسية بالنسبة له انه لازم يتعب عشان يطلع المبنى مظبوط لأنه لو ما كانش يتعب مش هيطلع حاجة إنما مش بس التعب هنا البدة له حاجات كتيرة تاني بيعملها لازم يحط أساس لأنه بولس قال كده قال أنا بحط أساس وفي واحد بيحط عليه وبعد كده قال لنا في كورنثوس الأولى ثلاثة محدش يحط أساس آخر إلا يسوع المسيح انتوا عارفين حجر الاساس المهندسين يقولوا كده يعني اهم حاجه في المبنى لو اسست صح ما تتعبش بعد كده لو الاساس مش مظبوط ما تضمنش اي حاجه بعد كده فلو حطيت المسيح اساسي في حياه الخادم حياه المخدوم هيمشي صح هيوصل انما لو حطيت اي حاجه غير المسيح مش هيوصل حط اساس صح في كورنثوس 3 قال كده أهم حاجة حط الأساس صح بعد كده كل واحد يحط الطوبة أيا كان نوعها طوبة أحمر طوبة أبيض زي ما يطلع بعد كده يقول يبني عليه يعني أنت نشوف بقى هتبني إيه في كورنثوس الأولى 3 ادانا أنواع من المباني فقال حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم وضعت أساسا وآخر يبني عليه ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح يبقى أهم حاجة أنت كخادم حط المسيح قدم المسيح الحلو خلي الناس تحب ربنا بعد كده السيجارة تروح والعلاقة الغلط تروح والفلوس اللي شغلاه تروح مش تروح يعني تروح من قلبه ويعني بالراحة بس حط المسيح الأول ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا في ناس بتبني ذهب خدمة ذهب فضة حلو برضه حجارة كريمة يا ريت عشبا خشبا قشا يعني في خدمة إيه بقى كرواتة طلصقة حاجات من دي دي مشكلة بقى يعني بص لنوع المبنى اللي بتعمله حطيت المسيح طب بتبني ايه بتطلع ايه من تحت ايدك ناس بتحب السماء تعرفين ان في اجيال كان الاب والام يربوا ولادهم عشان يطلعوا شهداء يطلعوا شهداء من وهم صغيرين يبقى طموحهم يطلعوا شهداء عشان يروحوا السماء اسرع ما يمكن وبافضل طريقه ممكنه يبقى ده طموح في الاسره شوفوا ده ده بيبدي اساس تحط عليه ذهب حجارة كريمة تبقى حياتهم الصلاة والإنجيل والخدمة عايزين يروحوا السماء بعد كده يقول من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة وانت بتبني احسبها احسبها يستحمل منك الكلمة دي دلوقتي ولا ما يستحملهاش في الخدمة تقدر تطلب منه كده دلوقتي ولا تستنى شوية جه الأوان إنك تواجهه مشكلة خطيته وتقول له لازم تبطل ولا لسه هتفضل تطبطب احسبها زي الميزان اللي بيبنوا بيه بيوزنوا كل دور دنيا ماشية مظبوطة ولا في حاجة عاوزة تتظبط كل حاجة عاوزة حسبة كمان النظام البنا ده ما بيمشيش بعشوائية أبدا لازم دور دور يبقى هنا تدينا فكرة النمو التدريجي وانت بتخدم ما تستعجلش على اللي قصادك ما تطلبش كل الطلبات مرة واحدة ما تقولوش صلي كل الصلوات ما تقولوش سيب حتى كل الخطايا مرة واحدة حتة حتة انت قدم له المسيح وابني طوبة طوبة هتلاقي الدنيا بعد كده مشيت حلو بركات الخدمة بصوا أجمل حاجة في الدنيا بعد الصلاة الخدمة الصلاة تربطك بالمسيح والخدمة تخليك غالي عنده الصلاة تربطك بالمسيح والخدمة تخليك غالي عنده لأنه أقرب ناس لربنا يسوع اللي بيشتغلوا معاه دايما كده بيشتغلوا معاه فطبعا غاليين عليه أول بركة خلاص النفوس شوفوا بقى الدكتور يوم ما بينقذ مريض الناس بتبقى مش عارفة تقول له ايه يا دكتور انت اديتنا عمر جديد ما فيش حاجة نقدر نقولها لك انما العمر الجديد ده قد ايه باذن الله الله اعلم 40 50 100 سنة حتى بس خلاص يعني كده كده العمر له نهاية الخادم معلش مع احترامي للدكاترة بيدي عمر لا ينتهي لو خدمها صح لو اشتغل صح بيدي أبدية اللي قدامه بيدي حياة أبدية فما فيش مهنة في الدنيا بكرامة الخدمة لأنك أنت هتوصل شخص كان رايح جهنم إلى الحياة الأبدية بدل ما يكون لك مديون 30 40 سنة في الدنيا هيكون مديون بأبديته ليك إلى نهاية الدهور دي حاجة غالية قوي عشان كده معلمنا يعقوب يقول إيه من رد خاطئا عن ضلال طريقه فليعلم أنه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا يخلص نفسا من الموت دي حاجة كبيرة قوي حاجة كبيرة قوي أعرف كاهن قال لنا أن سبب تكريسه حلم حلمه كان بيحب الخدمة ومنطلق ومتحمس وبعدين شاف رؤية أو حلم أن في حريق في بيت وهو بيجري ياخد الناس من النار ويطلعهم تاني اسبوع كان عاوز يبقى كاهن لانه فهم شغلتنا ككهنة احنا بننقذ ناس من النار مفروض كده الخدمة كلها كده عمال مطافي بس على مستوى مطافي بس مطافي بقى النار أبدية بتطلعوا من النار مختطفين من النار قال كده معلمنا يهوذا طب انت هتقوم بالدور ده انت هتروح لشخص جاهل أمي ما يعرفش حاجة إنما لو اتساب هيروح النار مجرد تعلمه حتى يقرأ ويكتب يمكن تحميه من الضياع وتبقى سكة للملكوت تتحسب حاجة كبيرة قوي عند ربنا في دانيال 12 يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين يضيئون إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور تصور بقى مش تبقى ستار سينما تبقى ستار بجد في السماء يعني في ناس تبقى نفسها طموحاتها بريق الدنيا نجم رياضي وسينمائي و... لا ده المسيح بيوعدنا بكواكب في السماء كواكب إلى أبد الظهور ده لو عملت إيه اللي هيجيب ناس الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور تستاهل تخدم ولا لا تستاهل طبعا تاني نقطة جميلة النمو الروحي طول ما انت لسه مش بتخدم عمال تتعكس تعرج في الطريق الروحي تصلي شوية وتنام شوية تقرا الانجيل شوية وتخيب شوية تتناول بكسل شوية وتاخدها بحماس شوية انما لما تدخل جو الخدمة هتلاقي الدنيا سخنت لأن في آية جميلة تقول إيه النفس السخية تسمن والمروى المروي هو أيضا يروى يعني إيه وانت بتدي هتلاقي نفسك بتاخد بتاكل وانت بتسقي هتلاقي نفسك بتشرب وانت بتدي هتلاقي نفسك بتتملي حاجة عجيبة حاجة عجيبة مرة سألنا رهبة راحت السما كانت أم عجوزة كده لذيذة وكان حد بيسألها عن يعني واحد عمال يحب فلان وفلان هيخلص كده فقالت رد لذيذ قالت الحب هو الحاجة الوحيدة اللي لما تاخد منها تزيد الحب لما تاخد منه يزيد مش يقل حاجة عجيبة أوي هي كده الخدمة كده كل ما تدي تلاقي نفسك بتزيد مش بتقل تدي حب تلاقي قلبك بيوسع مش بيضيق تدي اهتمام تلاقي الاهتمام يزيد ما يقلش المروي هو أيضا يروى فأنت لما تدخل بيت غلابة ولا تدخل حتى الصديق ولا قريب تقول له بس آية تلاقي الآية تخبط فيك بعد كده وترويك وتشتغل عليك بعد ما اشتغلت عليه طب انت كده استفدت بركة رابعة من بركات الخدمة الثالثة أخطيت أخطيت حياة أبدية كلمة جميلة قوي وعد جميل من ربنا يسوع يقول إيه إن كان أحد يخدمني فليتبعني ده ملخص الخدمة على فكرة اللي عاوز يخدمني يمشي ورايا يمشي ورايا يعني يقلدني هتلاقي كل اللي قلناه اللي فات ده يمشي في كلمة يتبعني هتلاقيك زي المرضعة وزي الأب وزي الجندي وزي البنا وزي كل حاجة يتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي طب يا رب أنت فين النهاردة يقول في جسماني يا غلبي يا رب ليه كده طيب قال معلش الخدمة هيبقى فيها في وقت جسماني تعيط شوية توجع شوية تعرق كقطرات دم شوية ماشي طب تاني يوم الصليب يا رب احنا كنا في جسماني في جلجسة لسه معلش طب يوم الحد لا في إيابة طب بعد كده عن يمين الآب حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي هتعدي على كل المراحل فاكرين الترتيلة القديمة بتاعت حيث قادني أسير وأيضا إلى جثماني وأيضا إلى بس في الآخر في السماء هناك أيضا يكون خادم في أحلى من الوعد ده إنك طول ما بتخدم ربنا بيقول لك هتقعد جنبي ما اقدرش يبقى في خادم في جهنم هيروح يعمل ايه هناك برضه في آية كمان مشجعة وبعد كده يقول إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب يا رب يعني إحنا بس نعدي يبقى كويس قوي لا عاوزين كرامات ولا عاوزين حاجة إحنا عاوزين الستر عاوزين بس يسمحوا لنا بالدخول يقول لا لا ده في كرامة في السماء للي يخدم ربنا إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب في كرامة للخدام بعد في السماء مش في الأرض مش مهم الأرض ثم يقول الملك للذين عن يمينه هي دي بقى الكرامة تعالوا يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم وعد الحياة الأبدية لأني جعت عطست غريب عريان مريض أتيتم إليه وعد تعالوا رثوا ملكوت معد لكم آخر نقطة نقولها كلمة جميلة حكاية المية ضعف في واحد يقول هو بعد الحياة الأبدية مفيش حاجة تاني خلاص واحنا يعني هناخد ايه تاني أكتر من الأبدية لا وفي الدنيا صدقني وانت فاكر يعني الدنيا خلاص هتبقى غامقة خالص لا بطرس قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فقال لهم الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا ما الخدمة هتخليك تسيب بيتك وتنزل الصعيدة 12 ساعة ترجع ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولاد من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا وفي حتة تاني ماء الضعف وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية وانت فاكر حتى الأرض ما فيهاش خير لا ده اللي يخدم ربنا في الدنيا يلاقي أضعاف يلاقي بركات بلا حدود إنما السماء هام وأغلى وأبقى لكن حتى كمان في الدنيا هتدوق خير وتدوق بركة ما دقتهاش أبدا من قبل الخدمة لإلهنا كل مجد وكرم الأبدا